بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله أيها الإخوة وإن كان هذا هو السؤال التقليدي في كل درس وفي كل محاضرة وفي كل لقاء وفي كل سلام كيف حال قلبك مع الله إلا أننا في هذه الأيام في مسيس الحاجة إلى أن نجيب على هذا السؤال كيف حال قلبك مع الله في وسط هذه الأمواج المتلاطمة المتلاحقة المتتابعة المتكسرة من الفتن والآلام والمحن والأذى وال في وسط كل هذا قلبك أخبره إيه اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم استرنا يا رب اللهم أدم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة وأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم اكفنا كل ما أهمنا وما لم يهمنا وما أنت أعلم به منا اللهم إنا نسألك أن تمتعنا بما له هديتنا وأدم علينا ما به سترتنا اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا وأصلح نياتنا وأصلح حياتنا وأصلح أحوالنا ورد عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ازرع في قلوبنا حبك واغرس في قلوبنا الشوق إلى لقائك واقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا اللهم أدم علينا نعمة الدعوة إلى الله ولا تحرمنا منها وأدم علينا جمعنا هذا ورد عنا أذى المؤذين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين وأعين الحاسدين اللهم أجرنا من خلقك أجمعين اللهم كن جارا لنا من خلقك أجمعين وأنت القوي المتين آمين آمين آمين هنا المدرسة الربانية وهذا شرح حديث شرح الأربعين الربانية وفيه شرح الحديث الثالث عشر عن عبد الله بن بسر قال أتى أعرابي إلى رسول الله صلى عليه يا عم صلى عليه يعني حتى قولتكم آمين ما كانتش عجباني ها عايزك صحصح كده وصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزال لسانك رطبا بذكر الله لنا مدة طويلة مع هذا الحديث دعونا نستزيد في بداية الحديث قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي حقيقي شرائع الإسلام كثيرة أتذكر منذ سنين قولي عشرين سنة كنت عند أحد دكاترة الأسنان رجل محب للدين فقال لي أنت يعني اللي كان موديني ليه واحد يعرفني فالمحب ده قال له ده شيخ وبيدي دروسه بتاع فقال لي أنت بتدي دروس قلت له آه قال لي ما سمعتش حاجة خالص قلت له ده في يجي 2000 شريط قال لي يا نهار أبيض هو الإسلام ممكن نتكلم فيه 2000 شريط 2000 ساعة يعني حقيقة أحيانا يا إخوة أنا بحبكم في الله بتحتاج جنبيك يعني عايزك تنقي الصحبة اللي جنبيك يا شيخ لملوم الصحبة اللي حواليك ماشي الصحبة اللي حواليك يا عم الشيخ عمر زفتة الصحبة اللي حواليك يا عم الشيخ أبو ستير الصحبة اللي حواليك يا عم الشيخ عمرو الصحبة اللي حواليك تحتاج ان يكون جنبيك واحد همته عالية اعلى منك اعلى مما تطيقه عشان دايما يدفعك انك تكون احسن وجنبيك واحد ما بيفهمش عشان يعلمك ازاي تقدر توصل للي ما بيفهمش حتى اللي ما بيفهمش يفهم وجنبيك واحد عدو عشان تعرف منه عيوبك واخطائك وجنبيك واحد الى اخره زي قلت لكم في مره كنت خالي الله يرحمه كان رئيس الجمعيه ويرحم ابويا وامي وامواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين يا رب يرحم محمود اخويا وامواتنا واموات المسلمين يا رب خالي مره قال لي انت عملت ايه جديد السنة دي ايه السنة دي العمل اللي نحس ان حاجة جديدة في حياتك انجزته ده برضو كلام محتاج انك انت تلاقي ناس حواليك يقولوا لك عم الشيخ وجيه حد يقول لك كده يقول لك فكرة جديدة انت عملت ايه جديد ايه ايه السنة دي الانجاز الحقيقي اللي انت انجزته في خلال سنة ان حد يقول لك ايه ده هو الدين يستحمل 2000 درس ده هو الإسلام كله خمس كلمات شهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هو ده الإسلام تقوم أنت قلت لكم قبل كده إن واحد دخلت أشتري مرة جاتوه من محل فكان وقت مولد النبي صلى الله عليه وسلم فواحد قال لي إيه أنت مش هتشتري حلاوة المولد قلت له إيه ده هو لازم الواحد يشتري حلاوة المولد قال لي ده اللي ما يحتفلش بمولد النبي والعياذ بالله كافر انت بتعمل كده تحتاج بقى ان انت تجيب معاه منين اه من الاول خالص بقى تجيب من هناك من عند شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله مين اللي كافر ومين اللي مش كافر الشاهد أن بقول أن الأحوال دي تحتاج أن الداعية يبقى في الشارع يتعامل مع ده يا عم كمال ويتعامل مع ده ويتعامل مع ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده ويشوف ده ويشوف من ده ويشوف ده مش بس قاعد على المكتب ويخلص المكتب يروح على البيت يقعد برضه على المكتب ومالوش الا الكتب والمكتب ما ينفعش ما يبقاش داعيه داعيه ينزل في وسط الشارع ويتكلم مع الناس ويروح السوق ويشتري من المحلات وزول كده ويصاحب واحد من العوام ويصاحب واحد من ال- من الناس عشان كل ده يصنع منه يصنع منه داعية حقيقي مش بيتكلم من البرج العاجي اللي هو حابس نفسه فيه وإنما بيتكلم من من على أرض الواقع من على أرض الواقع لأن دعوتنا دعوة واقعية الشاهد إيه الإسلام يستحمل 2000 شريط لا أكتر من كده بكتير ليه كان السلف كلامهم قليل ولكنه كان كثير البركة أما كلامنا فكثير كان سيدنا النبي صلى عليه يكفيه أن يقول لسيدنا معاذ اتق الله حيثما كنت خلص الموضوع أوصني لا تغضب شرائع الإسلام كثرت علي لا يزال لسانك رطبا بذكر الله كلمة بتكفيه لكن النهارده ما عادتش كلمة بتكفينا انت كل حاجة تقول لي ازاي طب ليه طب اشرح طب ترجم صح ولا لا عشان كده الكلام النهاردة كتير احنا بقالنا كم درس بنشرح في الحديث ده شرائع الاسلام هل شرائع الاسلام كثيرة نعم بسرعة عشان ننتقل بقى من الحديث ده مثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبة نقرأ شعب الإيمان بسرعة كده واحد الإيمان بالله والتوحيد الخالص الإيمان بالله والتوحيد الخالص الإيمان بالملائكة بملائكة الله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر أدي خمسة ستة الإيمان بالقدر دول اسمهم أركان أركان الإيمان أركان الإيمان ستة أركان الإيمان كم؟ ستة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر أركان الإيمان ستة وأركان الإسلام خمسة أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت يبقى كده بقى 11 على بعضهم بر الوالدين ليه حطينا بر الوالدين يعني الكلام ده انا استخلصته من كل الكلام اللي بي اللي كتبه العلماء حوالين شرائع الاسلام ليه حطينا بر الوالدين زي ما قلت لكم المره اللي فاتت لان ربنا جل جلاله وضعها كده قال سبحانه وتعالى قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ان اشكر لي والوالد- واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين وهكذا قارن دايما بر الوالدين بتوحيده عشان كده قلنا اول حاجه بعد اركان الاسلام واركان الايمان بر الوالدين متصل بها صله الرحم الحياء الحياء لان الرسول نص عليه في الحديث الايمان بضع وستون او بضع وسبعون والحياء شعبه من شعب الايمان الرسول نص عليه وهو ده اللي انا بقوله لك يا عم الشيخ علاء انك انت لما ترسم في دماغك خريطه الاسلام ما تقعدش تفكر نمره واحد الاسلام إيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه وتكتب من دماغك من فكرك لا ده بيحكمك في الكلام ده ايه نصوص قال الله وقال رسول الله بيحكمك في ده قال ال- امين قال الله وقال رسول الله يبقى جبنا اركان الايمان واركان الاسلام بر الوالدين صله الرحم الحياء حب الله الثلاثه اللي ورا بعض بقى الحب والخوف والرجاء الحب والخوف والرجاء من اهم واخطر الاعمال القلبيه التوكل اليقين الرضا اكرام الجار اكرام الضيف حسن الخلق الأمر المعروف والنهي عن المنكر إفشاء السلام حب النبي وآل بيته وأصحابه وتعظيمه حب النبي وتعظيمه وحب آل بيته وحب آل بيته وأصحابه 26 التمثل بالسنة عملا وقولا والدعوة إليها 27 تعظيم القرآن وتعلمه والعمل به وتلاوته 28 طلب العلم ونشره فين الأجندة بتاعتك الجهاد الرباط في سبيل الله الطهارة معرفة النعم وشكرها 33 أداء الأمانة والوفاء بالعهد 34 تحري الحلال في المأكل والمشرب والملبس 35 الإخلاص 36 التوبة العدل التعاون على البر والتقوى الصبر الستر على المؤمنين الرحمة سلامة القلب للمسلمين وحب الخير لهم الزهد في الحرام والشهوات الغيرة على الدين الولاء والبراء التفكر والتدبر النجدة والمواساة للضعفاء والمساكين الصدقة والكرم والجود التواضع خمسين إطعام الطعام قيام الليل حسن الظن الدعاء نوافل الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة الزواج احتمال الأذى الفقه الاعتكاف الذبح لله والهدي والأضحية والعقيقة الاقتصاد في المعيشة السرور بالحسنة والاغتمام بالسيئة الإحسان إلى الخلق 63 تربية الأولاد حسن النية الصدق حسن العشرة لزوم الحدود وحفظ اللسان وحفظ الفرج السكينة والوقار كف الأذى واحتمال الأذى الإغضاء والتغافل والتسامح والعفو الهدية والهبة وعدم انتظار الجزاء 72 توقير الكبير وذوي الهيئات وإكرامهم 73 إماطة الأذى من الطريق لأن الرسول قال إيه أدناها آخر حاجة إماطة الأذى من الطريق صليت على الرسول دي شرائع الإسلام قال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل ها؟ ها؟ أتشبث به صراحة قضيت الليلة اللي فاتت في التفكر في كلمة أتشبث أتشبث به الإنسان يا إخوة وهو ماشي في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى زي ما قلنا قبل كده أن الصراط أن الصراط في الدنيا والآخرة مزلة مضلة ماشي عم الشيخ أحمد مزلة إيه مضلة. يعني إيه مزلة مضلة يعني بيزحلق الصراط بيزحلق الناس بتزحلق من عليه فتجده يسير على جنبتي الصراط عارف لما فصلنا الناس وقلنا ان ايه في حاجة اسمها مرتبة اسمه أخ في الله حبيب وتحت منه صديق وتحت منه صاحب وتحت منه معرفة معايا يتشبث أتشبث الإنسان وهو ماشي في الطريق الطريق بيزحلق وبيوقع فعشان كده محتاج اللي بيتزحلق ده على الطريق ان هو ايه يلح- يلاقي حاجة يشبط فيها عشان كده بيقولوا ايه المؤمن لا يقع واذا وقع وجد متكئا المؤمن لا يقع واذا وقع ايه وجد متكئا المتكئ ده هو اللي بيقول لك حاجة ايه انت شبطان فيها الحاجة دي انت قايم بشرائع الاسلام كلها بتصلي وتصوم وتزكي وتصدق وتقرا قران وتحج وتعتمر وتكرم الجار وتبر الوالدين بتعمل كل ده بس في حت في تكه تكه بينك وبين ربنا هي دي اللي انت املك فيها شبطان فيها حتة انك انت كافي اليتيم من غير ما حد يعرف كده عمال تصرف عليه كل ما تلاقي في جيبك اتنين جنيه فكة تروح تديهم له تلاقي عندك ايه وانت معدي كده لقيت في الشارع حد قاعد ولا شايل بقجة بيبيع هدوم تروح شاري له حاجة إيه مثلا ده مثلا مثلا ايه عندك انت آه، في جيبك مصحف كده على طول كل شوية تقرا لك آية آيتين خمس آيات عشر آيات صفحة نص صفحة مثلا مثلا عامل لك ركعتين كده الساعة 2 بالليل تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتنام تاني ركعتين اتنين بس بس انت مواظب عليهم بتقول دول الحاجة اللي انا ايه شبطان فيها انك انت عامل لك ألف استغفارة كل يوم وثابت عليهم كده كل يوم بتعملهم مية يا عم بلاش ألف مية استغفارة انت شابط هي دلني على عمل ايه اتشبث به وده فكر دلني على عمل ايه اتشبث به تجدها سيدنا طلحة تعرفوا طلحة سيدنا طلحة بن عبيد الله الصحابي اسمه طلحة طلحة الفياض طلحة الخير طلحة في غزوة أحد هو اللي ثبت هو سعد بن أبي وقاص فقط بعد الأنصار كانوا تسعة سبع أنصار وص- ومهاجريان مات السبعة الأنصار وأنا قلت في درس يوم الاثنين إني يعني قطع قلبي وأنا بكتب في, در- في كتاب السيرة كلمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السيدة عائشة لما قالت سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم هل رأ- مر عليك أشد مما رأيت في يوم أحد يوم أحد كان يوم شديد جدا بقول لك قطع قلبي كلمة سيدنا النبي لما قال إيه ما أنصفنا أصحابنا انا كنت على طول يا عم ابو الفتوح بشكلها ما انصفنا اصحابنا عارف الفرق يا كمال ما انصفنا اصحابنا يعني سابونا لوحدنا وفروا لكن لقيتها مضبوطه في البخاري ومسلم ما انصفنا اصحابنا الرسول بيتالم حزين بيتقطع ان السبعه ماتوا وهو ما قدرش ينقذهم بيقول ما أنصفنا أصحابنا استشهدوا بين يدي ما قمناش بحقهم ساعتها الس- السبعة ال- الأنصار قتلوا استشهدوا نرجو أن يكتبوا شهداء عند الله ولم يبقى إلا طلحة هو الوحيد وسعد بن أبي وقاص معاه عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال أوجب طلحة أوجب طلحة في اليوم ده بضع وستون أو بضع وسبعون بضع وثمانون طعنة في طلحة هو يحمي رسول الله المهم ان طلحة بعد كل ده يا يا يا يا, يا, يا مختار بعد كل ده قل يا رسول الله دلني على عمل أتشبث به بعدك بعد كل ده شط طلحة عايز ايه قول عايز حاجة يشبط فيها معنى كده يا عم شعبان ان كل واحد مننا محتاج حاجة ايه يشبط فيها حاجة تشبط فيها زي ما قلت لكم قبل كده في قصة الثلاثة أصحاب الغار عندك عمل لما تقع تقول يا رب بكذا قلت الجملة دي قبل ما أقول إن ممكن الدعوة إلى الله تبقى العمل ده ربنا قال قل إني لن يجيرني من الله أحد ها ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته بس رجعت في كلامي تاني بسرعة لأن قضية الدعوة إلى الله وتعلم العلم وتعليمه بقت في الزمن ده شهوة وهوى وحظ نفس بقت مزاج ويقوم بيها بيعمل بيها بعض الناس بيعمل بالدعوة ونشر الدين لنفسه مش لله لمصلحته لإشباع رغبة عنده الإخلاص فيها صعب صعب ما هو سهل الدعوة إلى الله عمل عظيم وعمل آه كبير وضخم و و و ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولكن خطره عظيم خطره عظيم جدا لأن المشكلة الكبيرة إذا عدم فيه الإخلاص فإنه يضر يضر الشخص ويضر الدعوة المهم التشبث الرسول أمرنا به في عدة أحاديث قال عضوا عليها بالنواجذ هي دي تشبث اشبط فيها بإيديك واسنانك امسك فيها بإيديك واسنانك عضوا عليها بالإيه بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور عشان كده سؤال النهاردة درس النهاردة كيف أتشبث هو ده الموضوع بقى طيب دلني على عمل أتشبث به لا يزال لسانك رطبا بذكر الله سيدنا طلحة دلني على عمل أتشبث به بعدك قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له الرسول قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم قال لطلحة عليك بالصوم فإنه إيه لا عدل له ماشي يا محمد فؤاد آه. فإنه لا عدل له فسرد طلحة الصوم بعد رسول الله أربعين سنة هو ده التشبث بقى كيف أتشبث أول حاجة أن يوفقك الله أن يوفقك الله إلى العمل المراد أحيانا الواحد بيختار غلط لأن عين الهوى عوراء صاحب الهوى أعور أحول بيختار على مزاجه وأسوأ شيء أن تختار لنفسك عشان كده اللي بيختار لنفسه عم الشيخ يحيى الله يهديك ويهدي أبوك اللي بيختار لنفسه بيقع في غلطتين الشيء الغير مناسب في الوقت الغير مناسب أما من ترك الاختيار لله فإن الله يدبر له الأمور ما يناسب في الوقت المناسب لأنه عزيز حكيم عزيز حكيم لسه كنت بكتب دلوقتي في علم القلوب عايز اعمل دورة علم القلوب بقى يا رب افتح يا رب دورة علم القلوب بكتب فيها ايه ان كثير من الاخوة بيتعامل ان الله عز وجل كريم و... ويرزق بغير حساب و... وهذا حقيقي وصحيح ولكن لا تنسى في الجهة الاخرى انه شديد العقاب وأنه جل جلاله عزيز حكيم الآية اللي فتحت الفكرة دي قول الله عز وجل ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه بالقسط بالقسط يعني إيه يا أخي بالدقي بالذرة إن الله لا يظلم مثقال ذرة يا بني إنها إن تكن مثقال ذرة مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله قلت كده إن ربنا قال لسيدنا سليمان بعدما أعطاه ملكا هذا عطاؤنا ها؟ فمن أو أمسك قولوا بغير حساب ومع ذلك لما قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة أعطاه نصف رجل سيدنا موسى وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي وبعدين خذ ما آتيتك وكن من الشاكرين ما تطلبش تاني لما قال ربي أريني أنظر إليك لازم تفهم فقه التعامل مع الله فلما تفهم فقه التعامل مع الله تبقى عامل كده في انتظار الفضل من الله في انتظار الفضل من الله لا تتألى ولا تتشوف سيدنا النبي صلى عليه قال له ايه فمن اخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن اخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع إشراف نفس دايما مستشرف عايز يبقى عايز عنده عايز يكون عايز زي عايز إشراف نفس ده عشان كده قالوا إيه من سوء الأدب من الله أن تتطلع إلى غير ما أقامك فيه من سوء الأدب مع الله أن تتطلع إلى غير ما أقامك فيه أنت عندك ولدين جبت ده لده شنطة ولده شنطة لو الولد فرحان بالشنطة مش هيبص للي في ايد اخوه لو بص للي في ايد اخوه هيقول لا انا عايز دي صح يا عم عمر صح كده هيقول بت- اللي مع اخويا دي اكبر لا ده لونها احسن لا ده لكن ال- ال- لو ما بصش هي هيفرح بالعطاء هيفرح بما اعطي احنا دايما نقول ان من اجمل ملذات الدنيا الفرح بالله قرة العين بالله الرضا بالله هي دي انك لما تبقى راضي بربنا وفرحان بيه وقرير العين به ساعتها مفيش حاجة في الدنيا تزعلك ولا يبقى ناقصك حاجة انت شبعان بربنا غني بربنا فرحان بربنا انتهينا نفسك في ايه ولا حاجة ولا حاجة طب نجيب لك كده ليه نرجع تاني كيف أتشبث واحد أن يوفقك الله للعمل الذي يحبه منك ويرضاه سيدنا سليمان رب هب لي ملكا ولا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ربنا أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده بعدها قال إيه ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا هي دي أتشبث أن أعمل صالحا ترضاه العمل اللي هتشبث بيه أن أعمل صالحا ترضاه يبقى هي دي إن ربنا يوفقك للعمل ويا جماعة ما استجلب توفيق الله بمثل الرضا بالله عشان ربنا يوفقك ارضى طول ما انت راضي هيوفقك ويعينك ويساعدك ويديك ويفتح لك طول ما انت متطلع ومتشوف ومرتعش وم- ومتلفت مش هتثبت ابدا ابدا ولا هتشبع ابدا اثنين اذا وفقك الله لهذا العمل فاستمسك به ولا تخالفه لما ربنا جل جلاله يفتح عليك بعمل العمل ده ممكن يكون ايه زي ما نقول قيام الليل ممكن يكون تلاوة قرآن ممكن يكون ذكر ممكن يكون صلاة ممكن يكون صدقة ممكن يكون آه، تعهد مسجد تعتبر ان المسجد ده بتاعك انت بتراعيه بصيت هنا لقيت في مروحه ناقصه تحط في مروحه في لنده محروقه تجيب هنا لنده في هنا حته مش نظيفه تجيب حد ينظفها وانت واقف او تنظفها بنفسك في هنا آه، آه، الامام شايف انت جلبيته طويله شويه هات له جلبيه قصيره آه، شايف ان ال- ما بيش لابس طاقيه تجيب له طاقيه شايف ان ريحته هات له ازازه ريحه شايف ان بقه هات له سواك يعني انت المسجد اللي جنب بيتكو ده اعتبره ايه مسؤوليتك الشخصيه بيت ربنا ده مثلا انا بدل انا بديك كل دي ايه امثله الكلام ده مش هو الحاجه الوحيده اللي بتعملها ده انت شايل الد- شرائع الاسلام كلها بس دي حاجه اتشبث به وصلت اللي اتشبث به ده ما تقعدش كل يوم تغير فتوطين الثبات على المقاومة المقاومة النهاردة تعال- عايز أقول للعيال البشوات ولادي دول في صلاة الفجر لقيتهم بيناموا ربنا يهديهم ويهدى ابوهم بيناموا فجبتهم تعالى اقعد جنبي هنا أهو يا ابني عشان كل شويه اديله بكوعي في كتفه كده ولا في ركبته عشان يصحى ما ينامش ففعلا كنت عايز اقعد معاهم واقول لهم ان الاشكال الكبير في اللي الواحد فشل في تربيتهم ايه انه افتقد المقاومه المشكله الكبيره مشكلتك في حياتك عارف مشكلتك في حياتك ايه ان انت ما بتقاومش عايز تنام تروح تنام عايز تتكلم تروح تتكلم عايز تلعب تروح تلعب عايز تاكل تروح تاكل عايز ت... ما بتقاومش انا عايز نتعلم خلق المقاومه ان انا عايز انام اقاوم اقاوم اغسل راسي بميه اقوم اصلي اعمل حاجه تنعشني عايز افتح التليفون لا لا ليه هو كده التربية بالمنع قال ايه جاهدت شهوتي عشرين سنة حتى صارت شهوتي المجاهدة جاهدت شهوتي عشرين سنة لحد ما بقت المجاهدة دي شهوة مزاج ان انا اجاهد هي دي قضية المقاومة عايزين نتعلم ان احنا نقاوم قاوم نفسك الاول عشان تقدر تقاوم الشر اللي قدامك بره بعد كده ان اضعف الناس من ضعف امام شهوته اضعف الناس عشان كده بقول كده تليفونك في جيبك كون انك تفتح قاوم انك ما تفتحش التليفون قاوم نفسك جاي لك نوم دلوقتي قاوم انك تنام خليك سهران نايم قاوم وقوم اصحى وجاهد انك تبقى صاحي ما تسيبش نفسك عشان كده بنقول ايه دلني على عمل ها اتشبث به وانت شبطان هتشوف واحد تاني شبطان بس يع- يعجبك شبطانه فتقوم تسيب الشبطة دي وتروح هناك لا الطول دي ولا دي تقع توطين النفس على المقاومة الدائمة اتنين تلاتة بقى الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات أيها الإخوة في منزلة الإنابة الإيه شرط الانتفاع بالموعظة العمى عن عيب الواعظ شرط الانتفاع بالموعظة العمى عن عيب الواعظ آه، مريت أنا بال- بالمشكلة دي كتير يا عم الشيخ عبد الستير واحد كان صاحبي صديقي وولاده بقى و- والعيلة ولاد أخته و- وولاد أخوه ش- شوية شباب كده كانوا حوالينا في مرحلة من من مراحل الزمن ثم اختلفت أنا ما هو خلاف خلاف في جوازة فراح قال لي إيه، كم- أنا شلت كل خطبك ودروسك من على الكمبيوتر طيب جزاك الله خير انا متشكر يا استاذ سعيد وقلت للعيال كله يشيل الغي محمد حسين من حياتنا هو الدين ما ينفعش الا عن طريق محمد حسين يا عم انت خليك في الدين بس الشاهد ايه لو انت شايف ان المواعظ اللي انا بقولها في الشخص ده مش هتنتفع بيه لكن لو انت مالكش علاقه بيا انت ليك علاقه بالموعظه بالموعظه فقط العمى عن عيب الواعظ انك انت لما تجيلك موعظه انت مش شايف ده مين لكن الموعظه دي مناسبه ليك ما احنا قلنا ان من رحمه ربنا جل جلاله في الدعوه ان ربنا ما جعلش محمد حسين لوحده ده في الشيخ محمد حسان في الشيخ ابو اسحاق الحويني وفي الشيخ مصطفى العدوي وفي الشيخ وحيد بالي وفي الشيخ ابو بكر الحنبلي وفي الشيخ في مشايخ كتير عشان ان ما عجبكش ده الموعظة بتاعت ده ما نسبتكش يبقى الموعظة بتاعت فلان أو الموعظة بتاعت فلان أو الموعظة بتاعت فلان وهكذا المهم إن أنت بس إيه ما تشوفش الشخص شوف الموعظة عشان كده وانت شبطان يا ابني من رحمة ربنا علينا ان اللي مشي الطريق ده قبلينا ملايين واللي ماشي معانا فيه ملايين ما انتش لوحدك انت فاكر ان الطريق ده حكر عليك ولا عليا او الكلام ده مني او منك انا قلت قبل كده كتير اوعوا تفكروا ان في شيخ من المشايخ بيجيب حاجه من عنده ابدا ده في فرق بين شيخ مذاكر كويس وشيخ مش مذاكر بس لكن محدش محدش بيجيب حاجه من عنده خلاص ما ترك الاوائل من كلمه لقائل الكل مشي في الطريق اللي ربنا سبحانه وتعالى قبليك كتير كتير جدا وعاشوا الايمان واتكلموا وقالوا لنا عشان كده انت محتاج تنتفع بخبره اللي فاتوا دول كنت لسه بقول ل- ل- ل- لولد من اولادنا يا ابني اللي هيبني حياته على التجارب هيغلط كتير اللي بيتعلم من التجارب دم الوقت اللي احنا عايشينه البس الوقت اللي احنا عايشينه لا يحتمل التجارب انك مفيش وقت تجرب خد جاهز اهو بديك خبراتي وت- وتجارب الحياه وكل المواق- المواطن اللي وقعنا فيها وكل المواطن اللي عدينا منها ازاي خد فالانتفاع بالمواعظ والتذكير والايات اخطر شيء في حياتك انك ما تفهمش رسائل الله اليك انك ما تفهمش ايات الله اللي انت بتمر بيها لله عز وجل كل يوم وكل ساعة وكل لحظة آيات كون ان انت ما تفهمش دي مصيبة كبيرة ان ربنا باعت لك اشاره ان ربنا سبحانه وتعالى بعت لك رسالة ان ربنا جل جلاله وراك آية وكل ده انت عامل كده وماشي وسايق فيها في الاخر هتبقى عقوبة طرد عقوبة الطرد سيدنا موسى لما كان مع الخضر اول غلط اول ما شاف حاجه قال ايه اخرجتها لتغرق اهلها فسيدنا سيدنا الخضر قال له ايه ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا شوف بقى وتعلم من دي قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا بلاش تشدد عليا بالراحة شجعني ها انت انت ليه بت- بتشد كده ولا ترهقني من امري عسرا خليك خليك لين يا اخي لو كنت فظا مش ده الكلام اللي بتقوله لنا عشان كده سيدنا موسى اضطرد بعد الثالثه لما قال له ايه لا ترهقني من امري عسرا فانطلق ماشي اه ماشي بعد كده اقتلت نفسا زكيه أم شد عليه شد كمان أش... أكتر في المرة الأولانية قال له إيه ألم أقل إنك المرة الثانية قال له ألم أقل لك ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا فالشدة بقى إيه لا كده عنيفة قال له إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني احنا مش هننفع مع بعض الشاهد هنا ايه الانتفاع بالمواعظ والآيات لما سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى عليه السلام أكتر من مرة أنا مش قلت لك اصبر أنا مش متفق معاك على الصبر وما صبرش ما أنت هذا فراق بيني وبينك شبيه هذا أن يكون تعاملك مع هذا الشرع ومع هذه الشريعة ومع هذا الدين تؤمر بالصبر مرة واثنين والتالتة هذا فراق بيني وبين تؤمر بالشكر مرة واثنين وثلاثة وهذا فراق بيني وبين تؤمر بالتقوى مرة واثنين وثلاثة وهذا فراق بيني وبين هتلاقي شرائع الإسلام بتتفسخ في حياتك وتنتهي وتلاقي نفسك في الآخر بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان أربعة المتابعة الحثيثة دافع الاستمرار ما ينفعش انك انت متشبث وناسي عارفين لو واحد هيقع وبعدين شبط في ايه في حاجة لو زي ما بيقولوا ايه ان واحد غريق مسك شبكة وقع على خشبة غريق ها تشبث بايه خشبة هل يكون حاله أن, يت... أن ينظر إلى جمال الأسماك والمخلوقات في البحر آه، أنا هدفي إن أنا الخشبة دي بزقها عشان أنجو مش أغرق لكن لو قعدت أتفرج على السمك أو أصطاد سمكة هيغرق فنفس الشيء المتشبث لابد من متابعة حسيسة يا جماعة قلنا كتير لازم لك شيخ لازم لك كبير أما فتحي أنت جيت إمتى الحمد لله على السلامة أنا كنت خايف لما تجيش أنا بحبك ربنا يرضى عنا وعنكم وثبتنا وكم على الإيمان ونجينا وإياكم من الفتن لو حد غايب النهاردة قولوا لي عليه عشان نتصل بيه نطمن عليه صليت على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المتشبث لا يغفل المتشبث ايه لا يغفل بل المتابعة الحثيثة لازم لك شيخ ايه اخبارك يا- انت فين مش با... مش باين النهاردة كنت فين انت فين ما جيتش ليه ما عملتش ليه انت وصلت فين حفظ القرآن عمل معاك ايه تلاوة القرآن عمل بتتلو قد ايه قيام الليل ها في ركعتين ولا زادوا بقى أربعة الأربعة بقوا ستة ستة بقوا ثمانية هتوصل ل 11 إمتى متابعة إيه حسيسة عشان كده قلت لازم أول عنصر أن المدرسة الربانية مدرسة إيمانية والإيمان لابد له من حضانة وحصانة فلا بد من محضن تربوي لا تستنكف ولا تستكبر على الذوبان في بيئة إيمانية مع أخين أو ثلاثة أو أربعة يتعاهد بعضكم بعضا في أعمال الإيمان لازم لازم لازم متابعة حسيسة زي ما قلت لك كده شوف أخين صاحبهم شوف ابنك واخوك ومراتك بلاش اخوك ادم فيها مراتك ابنك وبنتك ومراتك وامك وابوك اخين ثلاثة اربعة خمسة في المسجد جنبيه بتتقابلوا وتفطروا مع بعض الاثنين والخميس او الاثنين او الخميس وتقوموا الليل مع بعض ليلة ولا ليلتين في الاسبوع وتقعدوا تقروا مع بعض بعد صلاة الفجر جزء قرآن وتقعدوا بين المغرب والعشاء تقروا في كتاب يبقى في في حياتك إيمان متابعة حثيثة متابعة سريعة دي لزوم الاستمرار انك تستمر وتثبت دي رقم آه، أربعة بعد كده في بقية العشرة هقول عناصر بس وصلنا إلى هنا خمسة إصلاح الأخطاء أولا بأول ستة الشعور بالتحسن الدائم سبعة قطع الشكوك ودفع الوساوس ثمانية دوام اللجء والتضرع مع حسن الظن بالله تسعة الرفقة الصالحة ومقاطعة المخالفين هجر المخالف عشرة زيادة وتجديد الإيمان باستحداث الأعمال الصالحة 11 الثبات وعدم الالتفات يأتينا في اللقاء القادم شرح ذلك أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله